قد شدا والثور بل له التبدل والندى
طاب المساء إذا اجتمعنا على الهدى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الحمد لله الحي القيوم الحمد لله غافر الذنب قابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير الحمد لله الذي يسر لعباده سبل التوبه وفتح لهم أبوابها فلم يغلقها ليلا ولا نهارا فإن التائب إذا تاب إلى ربه فعاد صباحا قبله وعاد مساء قبله فهو سبحانه يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل فاللهم إنا نتوب إليك توبة اجعلها نصوحا خالصة لوجهك الكريم وتقبلها منا واجعلها توبة تمحو بها خطيئاتنا وتكفر بها ذنوبنا وتخرجنا بها من ذنوبنا كيوم ولدتنا أمهاتنا ثم أما بعد فما زلنا بحول الله وقوته مع التائبين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد الأمين مع التائبين نسأل الله توبة يرضى بها عنا اللهم صل على محمد وآله وصحبه أجمعين مع التائبين ونشرع اليوم في سلسلة جديدة هي أخطاء في التوبة آه، كثير منا يتوب ولكنه بعدما يتوب لا يجد فرقا قبل التوبة وبعد التوبة بل سرعان ما يعود لنفس الذنب ونفس الخطيئة ونفس العمل مرة أخرى فما السبب؟ لأن هناك أخطاء في التوبة كثير منا يذنب ويدعي أنه يتوب وهو مقيم على الذنب كثير منا فمعنا سلسلة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها بركة مبروكة خالصة لوجهه الكريم وأول آه، خطأ في أخطاء التوبة هو التسويف التسويف آه، في ابسط معانيه هو التاجيل او التاخير يعني آه، انت تقول للواحد هتوب ف اه ناوي تبطل سجاير اه اه ان شاء الله هبطل اه طبعا هبطل لازم بطل مش هبطل ليه بس يعني إيه إيه إيه آه، انا عندي مشكله تخلص المشكله بتاعتي دي وخلاص م- م- مش هشرب سجاير تاني واحد تاني انت آه، مش هتبطل تاكل ربا اه طبعا ما ما- هبطل مش هبطل ليه لازم بطل يعني بس آه، آه، آه، المشروع اللي معايا ده محتاج راس مال كبير وانا ما اقدرش اقوم بيه لوحدي ف اخلص بس المشروع ده و- واتوب ف التسويف انك انت بتؤجل التوبه فانت عمال تاجل تاجل المشكله ان الانسان اما بيأجل التوبه ان الموت ممكن ياتي بغته ممكن الموت يخطفك وانت على الذنب النبي صلى الله عليه وسلم قال موت الفجاءة أغزة أسيف قطب كنت لسه بسأل امبارح اللي بيموتوا فجأة لو احنا حسبنا انهم ألف ممكن كم واحد من الألف دول يموت وهو ساجد أو بيقرأ قرآن أو واقف بيصلي نسبة تبقى كام في الألف ف آه، فما تسوفش العلماء بيقولوا أن التوبة واجبة على الفور ربنا عز وجل قال كده والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا الفاء تفيد الترتيب والتعقيب السرعة الحديث كده ربي أذنبت ذنبا فاغفره بعد ذنبه مباشرة فالتسويف وتأجيل التوبة مشكلة كبيرة مشكلة من جهتين الجهة الأولى آه، الكبيرة اللي هتبقى مشكلة حقيقية انك انت تموت وانت مصر على الذنب او تموت وانت بتفعل الذنب نفسه يعني ايه آه، كثير مننا آه، ارى او شاف صور للي بيموتوا في بقه السيجاره او في بقه الشيشه او في بقه ازازه الخمره او يموت هو على صدر امراه اجنبيه لا تحل له زنا أو بيموت وهو بيتفرج على مقاطع مشبوهة مشمومة أو بيموت وهو أو بيموت أو فهي دي الأزمة إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عاش على شيء مات عليه ومن شات على مات على شيء بعث عليه فأنت لو قابلت ربنا بالهيئة دي هتقول له إيه؟ يعني أنت ممكن تخدعني لكن هتقول لربنا إيه؟ يخادعون الله وهو خادعهم يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين هتقول ربنا إيه؟ صحيح اصل الموضوع ما فيهوش حل يعني ايه انت ممكن تضحك عليا وانا مضطر اصدقك انا ماليش الا الظاهر لكن مع ربنا هتقول لي الش- الاشكال الثاني ان الانسان اذا اذنب ذنب مع الوقت آه، احنا آه، في العصر الحديث آه، طلع عندنا مصطلح اسمه ادمان ففي ناس ادمنت المقاطع الاباحيه وفي ناس ادمنت السجاير وفي ناس ادمنت الشيشه وفي ناس ادمنت ال- الحبوب المخدره وفي ناس ادمنت وفي ناس ادمنت فاصبح هو آه، عشان يبطل الذنب يقول لك لا انا ما اقدرش ما- ما ما- ما ينفعش صعب جدا عليا ما اقدرش هتعب جدا جدا يعني انا لو آه، انا لو ما خدتش ال- البرشامه دي آه، افضل يومين عظمي كله بيوجعني ما اقدرش اركز ما اعرفش اصحى ما اعرفش وطبعا لو كلكم قراتوا عن حاجه اسمها الاعراض الانسحابيه بتاع المخدرات وبتاع البرشام وبتاع الادويه والحاجات اللي, اللي, اللي الناس ادمنوها آه، فنسال الله العافيه لنا ولهم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول آه، ان العبد اذا اذنب ذنبا نكتت في قلبه نكته سوداء فإذا تكاثرت الذنوب قرأ النبي صلى الله عليه وسلم كلا بل رانا طبع على القلب فلو مت مطبوع على قلبك أو باب التوبة أغلق لأن التوبة ما بتغلقش إلا في حالتين الاتنين يا إما الروح تصل الحلقوم الإنسان عبد أي يغرغر قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر والثانية النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يقبل توبة العبد ما لم تطلع الشمس من مغربها فأول خطأ تسويف ما تسويش أذنبت تب أذنبت تاني تب تاني أذنبت تالت تب رابع أذنبت تب ألف تب مليون ربنا اسمه غافر على وزن فاعل واسم غفار على وزن فعال واسم غفور على وزن مفعول ودي صيغ مبالغه فغ- فعال وفعول يعني كثير المغفره فاذا اخطات ارجع اوعى تقعد عندك تقعد عندك ليه؟ آه التسويف في الذنب مذموم من كل اتجاه عشان كده الراجل بيقول كلمتين خطار جدا آه، ركز معايا بس الله يكرمك بيقول ايه الى كم تماطلون بالعمل وتطمعون في بلوغ الامل وتغترون بفسحه المهل ولا تذكرون هجوم الاجل ما ولدتم فللتراب وما بنيتم فللخراب وما جمعتم فللذهاب وما عملتم ففي كتاب مدخر ليوم الحساب اللي عمال تسوف مش عايز تتوب عشان الدنيا عشان الولاد علشان ما ولدتم فللتراب كان الشاعر يقول اليد للموت وابن للخراب كل مولود ميت وما جمعتم فللذهاب وما عملتم ففي كتاب مدخر ليوم الحساب يا أخي كم- كم من يوم قطعته بالتسويف وأضعت فيه التكليف وكم من أذن لا يردعها التخويف أما اعتبرت بمن رحل أما وعظتك العبر أما كان لك سمع ولا بصر يا بطال إلى كم تؤخر التوبة وما أنت في التأخير بمعذور إلى متى يقال عنك مفتون ومغرور يا مسكين قد انقضت أشهر وأنت تعد شهور أترى مقبول أنت أم مطرود أترى مواصل أنت أم محجوز أترى تركب النجب تركب النجب غدا أم أنت على وجهك مجرور أترى من أهل الجحيم أنت أم من أرباب النعيم والقصور فاز والله المخفون وخسر هنالك المبطلون ألا إلى الله تصير الأمور يا من سوف بالمتاب حتى شاب يا من طبع في الغفلة أيام الشباب يا مطرودا بذنوبه عن الباب إذا كنت في الشباب غافلا في الشبيب في الشبيب وفي المشيب مسوفا متى تقف بالباب كم عوملت على الوفاء ما هكذا فعل الأحباب الظاهر منك عامل والباطن ويحك خراب الظاهر منك عامر الظاهر منك عامر والباطن ويحك خراب كم عصيان كم مخالفة كم رياء كم حجاب والله ولا طيب العمر في الخطايا يا ترى تعود إلى الصواب ما بعد المشيب لهو كيف يجمل بالشيخ التصاب أنت لو قدمت في متقادم عمرك الطاعة لخفف عنك الحساب كيف والعمر ولى في الغفلة وفي طلب الأسباب إذا أنظرك المشيب بالرحلة ولم تقد- ولم تقدم الزاد ماذا يكون الجواب ولله ضر من قال ولو أننا إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي ولكن إذا متنا ولكن إذا متنا بعثنا ونسأل بعدها عن كل شيء ولو أننا إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي لكن ولكن إذا مت إذا متنا بعثنا ونسأل عن كل شيء أيها المسوف تسأل عن كل شيء يقول أحدهم إن كتاب العبد يكون معلق في سطره فكلما فعل شيئا كتب في كتابه فيأتي يوم القيامة ويكون كتابه في صدره يقال له اقرأ كتابك وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه كتابك في رقبتك اقرأ ما تبتش ليه ما تركتش المعاصي ليه بتسوف ليه بلغت المشيب وما زلت تعصي يا عاصي أما أنظرك المشيب إن الله إذا بلغ العبد الستين فقد أعذره ما فيش عذر تذنب ليه عشان كده تأتي يوم القيامة ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل وبرضه كذاب ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون كل يوم القيامة إلا من رحم الله يقول رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت فيكون الرد كلا إنها كلمة هو قائلها كان يوسف بن أسباط عليه رحمة الله يقول يا أخي إياك وتأمير التسويف على نفسك ما تخليش التسويف الأمير بتاعك هو اللي يقود خطاك إياك وتأمير التسويف على نفسك وإمكانه من قلبك فإنه محل الكلال وموئل التلف وبه تقطع الآمال وفيه تنقطع الآجال فإنك إن فعلت ذلك أبدلته من عزمك وهواك علي فعلا واسترج من بدنك من السآمة ما قد ولى عنك فعند مراجعته إياك لا تنتفع نفسك من بدنك بنافع وبادر يا أخي أسرع فإنك مبادر بك بادر بالتوبة حتى لا تؤخذ على الذنب وأسرع فإنك مسروع بك فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون وجد جد في التوبة فإن الأمر جد فإن الأمر جد كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي يا ريتني تبت يا ريتني بطلت الزور يا ريتني بطلت المعاصي يا ليتني قدمت لحياتي فيكون الرد فيومئذ لا يعذب عذابه احد ولا يوثق وثاقه احد لما تقرا في طرق التعذيب شيء عجيب فاذا كانت هذه قدرات البشر فما بالك بقول رب الجلال والاكرام الجبار المتين القوي القاهر عندما يقول لا يعذب عذابه احد يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ في ساعتها لا يعذب عذابه احد ولا يوثق وثاقه احد ما حدش يعرف يكتفك التكتيفه دي وجد فإن الأمر جد وتيقظ وتيقظ من رقدتك تيقظ من رقدتك فوق بقى وانتبه من غفلتك وتذكر ما أسلفت وقصرت وفرطت وجنيت وعملت تذكر ما أسلفت اللي عملته زمان وقصرت في حق الله وفرطت فيما كلفت به وجنيت على نفسك وعملت فإنه مثبت محصي كل شيء مكتوب إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون كله مكتوب ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور كل حاجة مكتوب فكأنك بالأمر قد بغتك فجأة فاغتبطت بما قدمت فاغتبطت بما قدمت او ندمت على ما فرطت ما عندكش الا حاجتين يا فرحان باللي عملته بالتوبه بتاعك يا ندمان على اللي فاتك ان تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله ان تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله التسويف أكبر خطأ إذا أذنبت فعود إذا أذنبت الثانية فعود إذا أذنبت الثالثة فعود إذا أذنبت الألف لا يمنعك الحياء أن تعود ولو أذنبت في كل يوم ألف مرة لكن لا تغلق القصة حكيتها لكم قبل كده ومفيش مانع إن أنا أحكيها تاني سهيل بن عمرو خرج في قافلة هو ومراته فخرج عليهم قطاع طريق خدوا فلوس وخدوا أكل وشرب وبعد ما خدوا كل ده قعدوا ياكلوا زعيم العصابة سابهم قاعد على جنب فسهيل بن عمرو بيقول له يعني ما بتاكلش الأكل مش في المستوى يعني ولا حاجة لماذا لا تأكل معهم قال إني صائم قال عجبا عجبا رئيس عصابة بتاع قطاع طرق وصايم قال إن بيني وبين الله بابا لا أغلقه بعد سنتين قبله في الحج قال أنت أنت قال نعم ألم أقل لك بيني وبين الله بابا لا أغلقه فأنت خلي الباب اللي بينك وبين ربنا التوبة إذا أذنبت تب وعد وتذنب وتعود وهو يغفر ويرحم ويعفو إذا التسويف إنك أنت بتأجلش بتأجل التوبة نهائي عشان كده لما نيجي آه، ايه هي اسباب التسويف؟ اسباب التسويف عندنا ثلاث اسباب، اول حاجه رؤيه الهوى العاجل. الانسان اذا آه، خرج عن الشريعه ولم يحكم الشريعه في نفسه قاده ذلك الى هواه فاصبح فاصبح اسير هواه. يبقى الانسان هنا بيعبد شهوته فهو له مزاج يعمل دي بيعملها ملوش مزاج يعمل دي ما بيعملهاش فهو يصبح هواه ربنا سبحانه وتعالى علمنا كده قال قال افرايت من اتخذ الهه هواه سيدنا ابن عباس رضي الله عنه بيقول كلما هوي شيئا ركبه الراجل ده ممكن يبقى ي- ي- يعني ممكن يبقى في ثوب عالم دين النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه اخف ما اخف على امتي كل منافق عليه من لسان فيجي الراجل ده في ثوبه وهيئته دي كان زمان بيرى ان الربا حرام حط في مكانه اتحط في بتاع فعايز ي- فبهواه عايز الربا عنده فلوس حطها في البنك عايز يتعامل مع البنوك عايز. فيروح نائل ويشتغل بهواه ويقول لك الربا حلال يقول لك البنوك حلال فانتقل الامر هنا ان هو ايه الى الهوى الرجل قال له رجل ماذا فعلت بك الفتنه إيه الفتنه عملت فيك ايه قال واي فتنه قال ما كنت تراه حلالا ما كنت تراه حراما صرت تراه حلالا هي دي عين الفتنة اللي كان هو بيقول عليه حرام النهاردة آه، كان زمان طلعت هوجة كبيرة ان الختام مش من الدين ان طلع هوجة كبيرة ان النقاب مش من الدين طب لما هو النقاب مش من الدين امال هو من ايه من الكفر يعني ما هو احنا عندنا حلتين حلين يا من الدين مش من الدين يبقى من الكفر طيب احنا بنتشبه بالكفار في كل حاجه دلوقتي في كل حاجه طيب لو النقاب من الكفر ما احنا بنقلدهم ما تسيبونا نقلدهم تاني حاجه لما النبي ص- صلى الله عليه وسلم يقول لا تنتقب المحرمه يبقى ده ما كانش من الدين على ايام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني ايه هل كل واحد عايز يتكلم في حاجه في اسهل حاجه يقو- يقول كده من الدين ليست من الدين ومين اللي حطك انت حكم عشان تاخد دي تحطها في الدين وتشيل دي من الدين تقول مش من الدين هل ربنا اذلك بكده يعني ايه يا اخي نصيحه لوجه الله الكريم هل انت تستطيع ان تقف امام ملك الملوك وتقول له انا قلت ان النقاب مش من الدين هل يعني هل تستحي ان تقف امام الله وتقول له انا قلت ان المتبرجه افضل من المنتقبه العريان افضل من المستتره مين اللي قال كده في شرع مين ده يا اما ده شرع جديد احنا ما نعرفوش يعني ايه الاسوأ من ده كله ان لما تطلع من واحد عامي ماشي اما تطلع من واحد جاهل ماشي لكن ما تطلع من راجل دين إن كيف تستوي حتى من كشفت وجهها بمن غطت وجهها يعني واحدة مستترة بس كشفة وجهها مع واحدة مستترة مغطية وشها ازاي يستوي يعني هو- هو محل النظر ومحل الزينة فيه مش في الوجه فازاي يعني إز- ازاي فازاي هواك يحملك ان تقول على الله بغير علم لا انت ب... انت أنت مش بتقول الله بغير علم انت بالظبط كده بتعبد هواك افرايت من اتخذ الهه هو هواه سبحان الله اذا كملت الايه واضله الله على علم وختم على قلبه وجعل على بصره غشاوه فمن يهديه من بعد الله ف... طب... طب ليه يعني طب ايه وجه الفايده يعني؟ طب انت عايز تعرف وشها ليه يعني اذا كانت مراتك مع ريا وشها وبنتك واختك في واحده مستتره ما تسيبها مستتره يعني ما- ما تسيبها متغطيه هي مضايقك في ايه؟ يعني ايه؟ آه، سبحان الله يعني واحده متغطيه وواحده عريانه طيب إيه- هي متغطيه طب هي مضايقاكوا في ايه؟ ما تسيبوها متغطيه انتوا مش عايزين تتغطوا سيبوها هي متغطيه هي بتتقرب الى الله عز وجل بالحجاب انتم بتتقربوا الى الله عز وجل بالتعري وتقولوا ان التعري ده فضيله والناس اللي متعريه دي ناس محترمه جدا ومؤدبه جدا والمهم الاخلاق والمهم الجواب خلاص خليكم انتوا في القيم بتاعتكم وخلينا في القيم بتاعتنا فانا مش فاهم فهي دي قضيه اتباع الهوى انت انت- كيف تتحمل قول لي بس كيف تتحمل ان انت عارف انك انت هتموت وانت بتقول لي بس انت هتموت وتتحاسبوا وانت هتموت وتتحاسب ومع ذلك آه، الراجل كان قال للحجاج قال له ايه؟ قال له كلمه عجيبه جدا جدا جدا يعني الكلمه دي مرعبه ولازم كل واحد آه، آه، بيفتقت على الدين وبيحاول يضل عباد الله عز وجل يحط الكلمه دي قدامه الراجل قال للحجاج ايه عجبت لجرأتك على الله وحلم الله عليك فاحيانا هي الجمله دي ما تنفعش تتقال غير كده عجبت لجرأتكم على الله وحلم الله عليكم والله عجيب ان ربنا شايفكم وتضل حكمه الله عز وجل وسايبكم كده فليس يدل ذلك الا على حلم الله النبي صلى الله عليه وسلم قال كده صلى الله عليه وسلم قال ما من احد اصبر على اذى يسمعه من الله فالمانع من التوبه الهوى انك انت ليك هوى واحد آه، واحد واحد عجباه فلوسه عجباه عجب- عجبه الفلوس عجبه فلوس البنك فبيقول لك انا حاطط فلوس البنك البنك آه، بيديني مضمون كل شهر 10% ولا مش عارف كل بيدي الفايده 17% ولا 16% طب انا هشيلهم في البنك احطهم فين؟ طب مين اللي هيديني الربح؟ ده فلوسي مضمونه ازاي تبقى فلوسك مضمونه؟ والامام مالك عليه رحمه الله بيقول بحثت في القران كله عن اكبر ذنب فما وجدت اعظم من الربا لانه الذنب الوحيد الذي توعده الله بالحرب فاذنوا بحرب من الله ورسوله. في ذنب تاني في القران كله ربنا توعده بذنب الا هذا الذنب. فعشان كده اذا كان هواك في غير طاعه الله، خاف خاف وارجع خاف لا تموت على كده اذا اذا مت فلو اذا مت وفلوسك في البنك وانت بتاكل من الربا وكل من نبت من سحت فالنار اولى به هتقول لربنا ايه الست اللي عماله عماله عماله عماله تقلع في هدومها وتقطع في هدومها وتقول لك يعني بس بس استمتع بالدنيا شويه استمتع بجمالي تستمتعي بجمالك ايه ايه الجمال اللي هتستمتعي بيه؟ ايه الميزه ان الناس كلها تتفرج؟ يعني انا مش شايف ميزه ان واحد يبقى ماشي ومعاه مراته والدنيا كلها بتتفرج او بنته والدنيا كلها او هو هو قاعد في بيته راجل ممكن يبقى راجل محترم مؤدب ونحسبه على خلق ومصلي وبنته خارجه فعماله تبعت له زي- زينه زينه زينه عمال يطلع عليه وهو قاعد في بيتهم ما هي كل عين تنظر اليه يكتب له بها زانيه هو قاعد في بيته ممكن يبقى قاعد في المسجد وماسك المصحف والزين عمال يطير له يطير يطير خد زانيه خد زانيه خد زانيه ايه انه منطق وانه عقل ده يعني يعني إيه فين الغير النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة ديوث الذي لا يغار على أهله إز- ازاي انت تبقى مراتك خارجة وانت عارف انها ممكن يتبص عليها يعني إيه انا كنت زمان بقول للناس يا جماعة في قضية النقاب في الاول ما تاخدوهوش دين خدوه غير انا انا انا مراتي بغير عليها حد حد تشوف مراتك ليه وانا اشوف مراتك ليه اذا كان عاده من عادات العرب الشرع ايدها يدنين عليهن وليضربن عليهن بخمورهن الشرع ايدها القران ايدها السنه ايدها رحم الله نساء الأنصار لما نازلت آيات آية الحجاب اعتجرن بمروطهن فأصبحن لا يعرفن فأول حاجة في التزام التسويف إيه- إيه- إيه، أنت واحد تقول له يعني إيه آه يا ابني توب بقى كفاية كده بص يا عم الشيخ أنت عشت لك يومين وعشت شبابك ما تجيش بقى وانا كده تقول لي ايه ما ت- سيبني اعيش اليومين زي ما انت عشت يا ابني انا حتى لو انا افترضت ان انا عشت يومين لما ربنا سخر لي سبل الهدايه اخذت بيها واهتديت فانا ربنا سخرني ليك عشان اقول لك توب انا ربتني بعتني اليك انت عشان اقول لك توب فانا نصيحتي ليك وده واجب عليا وواجب عليك انك تقبل النصيحه وهذه هي خيرات الامه كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فخيريتي ان انا اقول لك اللي انت بتعمله فيه ده غلط واجب عليك انك انت تقبل النصيحه وتعمل بيها فسيبك من الهوى هتستمتع بشبابك مين اللي قال انك انت بتموت وانت كبير مين اللي قال انك انت لازم تمرض مين اللي قال لك انك ممكن تدرك التوبه دلوقتي ما اكثر الاموات اللي واخد بقت خلاص يعني ايه بقت حاجه حاجه عجيبه تروح تصلي على واحد في المسجد فيقول لك معلش آه، انت عارف هو مات ازاي؟ لا اصل هو خد بس حقنه فيها جرعه زياده فمات معلش هو حد حقنه جرعه غلط معرفش يديها نفسه فمات معلش ده ميت في الحمام عشان كان بيضرب له حقنه ده مات فبقت ظاهره ما اعرفش انتوا لامسينها ولا لا بس دي ظاهره موجوده في المجتمع يعني إيه احنا ما ينفعش نبقى منفصلين عن المجتمع فدي من الظواهر الموجوده في المجتمع فيا جماعه آه، الهوى العاجل عايز تستمتع بالدنيا الدنيا ما فيهاش متعه ربنا سبحانه وتعالى قال كده ولقد خلقنا الانسان في كبد مشقه وعناء الراحه في الج- في في الجنه الامام احمد لما سئل متى الراحه قال عند اول قدم تضعها في الجنه عمر بن عبد العزيز عليه رحمه الله لما سئل متى الراحه قال لا راحه الا ش- تحت شجره طوبى في الجنه فسيبكم من قضيه الهوى يعني ايه ما تخليش هواك يخليك تاجل التوبه لان ممكن الموت يبغتك فمت على ذنبك هتقول لربنا ايه اللي هتموت علينا دي هتقول لربنا ايه؟ يقول لها ما سمعتيش ولا ايه عن الحجاب ما قريتيش ولا حاجه عن الحجاب ما حدش قال لك عن الحجاب اللي تقول جوزي راضي بكده لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق اللي جوزها اللي جوزها بيحلف عليها تبقى طالق بالثلاثه لو لبست النقاب ربنا يحاسبك على الكلمه دي ربنا يحاسبك عليها انك انت بتصد عن سبيل الله هي ست عايزه تستتر تستتر وتستر نفسها فلا يراها الا انت وانت تعملها معرض اللي بنته بتلبس الحجاب ويقطع ويخرجها عريانه هتقول لربنا ايه؟ تاني حاجة من أسباب آه، تسويف التوبة الغفلة احنا عندنا أصبحنا في انهماك في في في مش عارف هي ليها مصطلح انا كنت اخترعته ما اعرفش المصطلح ده اسمه ايه اسمه انغماس تام في الدنيا ما ب- ب- كان كان راجل مطلع آه، مطلع مصطلح جميل جدا جدا المصطلح ده كان عاجبني جدا بيقول لك ان هو واحد بي- كان بيكتب كلمه عن الماتش فبيقول لك ان الفريق كان عمل استحواذ كامل على الملعب فدلوقتي اصبحت الدنيا عامله استحواذ كامل علينا فممكن تسال واحد هو انت ما بتصليش ليه؟ ما فيش وقت يعني ايه مفيش وقت انت بتعمل ايه لا مش فاضي بصراحه كانوا آه، بيحكوا عن مدير صاحب مجموعه شركات خد المديرين بتوعه ودخل اجتماع فدخل اجتماع على الساعه 9 الصبح فقعد في الاجتماع يناقش قضايا وكلام وبتاع وحكايات وروايات و- والشغل وهننتج ونعمل ونسوي فخرج فبيقول لهم يا جماعه انتوا بصراحه غلطانين جدا انتوا اخرتوا علينا صلاه الظهر ما حدش قال ان, إن الظهر اذن ليه عشان نصلي قال له الظهر ايه ده العشاء اذنت فقعد ظهر وعصر ومغرب وعشاء منهمك فده الاستحواذ الكامل على الدنيا اللي الدنيا مستحوذينها فاحنا في غفله عن الاخره في غفله تماما يعني ايه مفيش حد فينا متوقع الموت ولا بيفكر فيه ولا بينشغل بالعباده حتى في العباده احنا ايه إيه، انا ليا مصطلحات في العباده ان احنا اصبحنا زي الموظفين في العباده حضرتك بتمضي في الصلاه حاضر الله اكبر وتمضي انصراف السلام عليكم واللي في النص انت مش موجود احنا زي موظفين الحكومه اهم حاجه تمضي الصبح حضور الله اكبر في الصلاه واهم حاجه تمضي انصراف السلام عليكم في الصلاه وبس اللي في النص انت مش موجود النص انت ايه رايح خالص السبب الثالث من اسباب التوبه من اسباب ال- السبب الثالث من اسباب الايه من اسباب التسويف رجاء الرحمه كلنا آه، تماما عايشين مع قناعه تامه ان ربنا غفور رحيم بس بس يعني ربنا غافر الذنب وقابل التوب بس بس ما فيش شدة العقاب يعني ايه كلنا آه، فاهمين ان ربنا سبحانه وتعالى هيجي يوم القيامه يقول هؤلاء الى الجنه ولا ابالي طيب ما فيش هؤلاء الى النار ولا ابالي كلنا فاهمين نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم وناسين تماما وان عذابي هو العذاب الاليم بس فليه ليه ليه ليه, ليه متعلق برحمه ربنا يعني النبي صلى الله- صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ اني وانا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ادري ما يفعل بي ولا بكم الا ان يتغمدني الله برحمته. يعني النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تاخر اللي فات واللي جاي. يعني هو لو عمل ذنوب في المستقبل الذنوب مغفوره. انت ما تعرفش اللي فات اتغفر عن فضل عن المستقبل. يعني ايه إيه، أص- امبارح كنت بتكلم مع واحد فبيقول لك ايه آه، ما احنا بنعبد ربنا وكون ان احنا بنعبد ربنا ده فمعنى كده ان ربنا بيحبنا وبنعمل اعمال صالحه كتير احنا بنصلي وبنصوم وبنتصدق وبنحج وبنعمل فده علامه كويسه مين اللي قال لك العلامه كويسه يعني هو عبد الله بن ابي بن سلول ده مش كان بيصلي كان بيصلي مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وكان بيجاهد المنافقين دول ال- المنافقين اللي هم ماتوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم يعني في منافقين ماتوا بعد سيدنا النبي صلى صلى الله عليه وسلم قعدوا عهد سيدنا عمر سيدنا آه، اللي كان عارف الوحيد اسمهم حذيفه بن اليمان فسيدنا عمر رضي الله عنه لما يلاقي حذيفه بن اليمان رضي الله عنه ما بيصليش على ميت يروح سيده عشان يبقى عارف ان ده منافق المنافقين دول كانوا بياكلوا ويشربوا ويصوموا ويحجوا ويجاهدوا مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وهم ايه؟ منافقين وربنا قال كده ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار إيه إيه إيه المنافقين دول ال- ال- إيه؟ آه، اللي قالوا كنا نخوض ونلعب قل بالله واياته ورسوله كنتم تستهزئون قد كفرتم بعد ايمانكم دول كان في جهاد مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم خارجين يقاتلوا في سبيل الله الراجل اللي قاتل مع النبي, النبي صلى الله عليه وسلم فقاعدين كده الصحابه بالليل بقى بعد ما يوم الجهاد فقاعدين بيتكلموا يقولوا ما ابلى فينا مثل فلان ما حدش بقى قاتل فينا مثل فلان ده كان لا يدع شارده ولا ورده يلاقي واحد كده يروح جاي يحاربه وجحد كده الصدمه جالهم هو في النار ويعني هي الكلمه اللي تخض ان ان ان, إن حسن البصري كان قال كلمه عجيبه جدا كان قال ايه قال إني أخاف أن يكون الله عز وجل إن أخاف أن يكون الله اطلع على أحد ذنوبه فقال ذهب لا غفرت لك وفي الثانية قال إني أخاف أن يكون الله اطلع على أحد ذنوبه قال اذهب فاعمل فلا بعمل زي بالظبط اللي عمال يطحن في دقيق صوم مصلي كل ده مش مقبول فليه راكن قوي كده؟ ليه راكن للرحمه يعني؟ ليه مش العذاب يعني؟ ليه, ليه, ليه انت واثق انك انت هتخش الجنه يعني؟ يعني وبعدين السويعه في النار مش سويعه دي غمسه يؤتى بانعم اهل الدنيا فيغمس في النار غمسه فيقول ما رايت نعيما قط. دي خمسه واحده فما بالك بقى اللي بيقعد في في اخر ناس يخرجوا من من النار الجهنميون انت حشتهم النار النار كلتهم فما تتعلقش بالرحمة قوي الرحيم هو شديد العقاب هو سريع الحساب هو المنتقم هو الجبار هو القوي هو المتين هو ذو بأس شديد يبقى أنا عندي التسويف إن أنا بأخر التوبة أول خطأ من أخطاء التوبة التسويف أذنبت التوب على طول انا بسوف عشان ثلاث حاجات اول حاجه من اسباب التسويف في التوبه الهوى ان انا بمزاجي انا عاجبني ابص على النسوان انا عاجبني اتفرج على افلام انا عاجبني ان انا اعيش في الربا فهوايا ياخدني لحد ما اوصل لمرحله ان انا بستحل الحرام الحاجه الثانيه الغفله ان انا مشغول منهمك ناس الاخره ناس الموت ثالثه ان ارجو الرحمه في رحمه في عذاب في مغفره في عقوبه في جنه وفي نار فانت ليه حاطط الجنه والناس النار كما ان الله خلق الجنه اهلين خلق لنا- للنار اهلين ليه انت قلت انك انت من اهلين الجنه ونسيت انك انت ممكن تبقى من اهلين النار ايه كارت الضمان اللي معاك شهاده لا اله الا الله ايه يعني ما مليارات يقول شهادة- شهادة أن لا إله إلا الله تاني حاجة مين اللي قال لك انك انت هتموت على الإسلام فرعون في آخر لحظة وهو بيغرق قال ايه آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين فكان الرد آه الآن وقد عصيت وقد عصيت قبل وقد عصيت قبله وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية ربنا قال كده فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون طولت عليكم سامحوني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في التوبة وأن يمن علينا بفضله العميم بالصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ومغفرة الذنوب وعتق الذنوب وعتق الرقاب توبة نصوحة قبل الموت وسترا قبل الموت وسترا بعد الموت اللهم استرنا بسترك الجميل وأسدل علينا سابغ سترك لا تتوفنا إلا وأنت راض عنا نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا اللهم اهدنا لأفضل الأقوال والأعمال والأحوال لا يهدي لأفضلها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف سيئها إلا أنت صل اللهم وبارك على محمد وآله وصحبه أجمعين قل سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ليل الأحبة بدره بدا ليل الأحبة بدره نور بدا
والطير من فرط المحبة قد شدا
والثور بل له التبدل والندى
طاب المساء إذا اشتد